بسم الله الرحمن الرحيم كيف وأخواتها موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
أحبتي في الله هذا برنامج كيف وأخواتها كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إخوتي وأنا أحبكم في الله أريد أن أطمئن كيف حالكم إيه أخبار القلوب وإيه الأحوال مع ربنا سبحانه وتعالى إيه أخبار قيام الليل وصيام الأسبوع اللي اتفقنا عليه في فضفضة إيه أخبار القرآن وبالمرة من الوجهة الثانية إيه أخبار المعاصي والذنوب والتوبة ايه اخبار القرب من ربنا والانس بيه والاحساس بالخشوع والخضوع له احوالكم مع ربنا ايه اللهم يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم أنزل على قلوبنا سكينة من عندك ربنا اصرف عنا السوء والشر والبلاء كله وعافنا ولا تبتلنا اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك اللهم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله ما زلنا في قضية بناء البيت المسلم في بناء البيت ذكرنا كيف تختار شريك الحياة وكيف تختارين شريك الحياة وبالمناسبة دعونا الليلة آه، دعونا نتلمح وننظر في مناطات الاختيار عايز ابيض شوي ال- مناطات الاختيار للشاب وللفتاة لأن الأمور الآن انعكست بطريقة عجيبة جدا ويواجه الشباب مشاكل خطيرة في اختيار الزوج واختيار الزوجة اعلم أخي الشاب أن في دقة الاختيار حياة زي ما قلت قبل كده أن من شروط صحة الزواج أن تكون النية التأبيد زواج المتعة اللي هو المحرم أن يشترط مدة يعني يقول أنا هتجوزها ست شهور وأطلقها هذا حرام هذا يبطل العقد إن إن هو يقول أنا هتجوز شوية كده وأطلقها طول ما أنا قاعد هنا وبعدين أطلقها أو إلى آخره فالنية التأبيد النية إنك أنت بتتزوج هذه الزوجة إلى الأبد بتتجوزها ومش ناوي تطلقها فلذلك استقرار البيت ياتي بناء على حسن الاختيار والاولاد الاسوياء يخرجوا من بيت هادئ مستقر مستقيم بيت صالح هي دي القضيه من بيت صالح فالشاهد ايه ان احنا علشان نقدر نختار زوجة صالحة لسه لسه عشان نختار زوجة صالحة لسه نحتاج إلى تركيز في أنت عايز إيه والكلام ده أنا قلته لك قبل كده أن أهداف الزواج هي أهداف الحياة أنت عايز إيه في حياتك فلذلك قلت لك أن القضية مش قضية الشهوة وإنما قضية قضية انت تريد حياة لله حياة للدين هي دي القضية القضية الحقيقية انك انت تريد حياة حياة لله جل جلاله حياة لنصرة الدين فاذا كنت تريد ذلك فالموضوع مختلف اذا في مناط الاختيار مش هيبقى شرط ابدا انها تكون باهرة الجمال جميلة وخلاص او مقبولة مفيش مانع طالما نتحقق الشرطين الاصليين اللي هما الاصل والدين الشاهد ايه ان بيعمل مشاكل هنا ان الاب والام والاخت والاخ العيله يعني تتدخل كل واحد من العيله له دماغ وله رؤيه زي ما بيقولوا الجمال نسبي ممكن تبقى انت شايفها جميله واختك شايفاها وحشه ممكن تبقى امك شايفاها حلوة وانت شايفها مش جميلة خالص فالجمال نسبي اعتبارات الجمال نسبية ما قد يكون جميلا عند شخص قد يكون غير جميل عند شخص اخر فالشاهد لابد من حلقة نقاش قبل ما تروح تتزوج قبل ما تختار قبل ما تروحوا تشوفوا العروسة لازم الاب والام واخواتي يقعدوا معاك ونقعد نتفاهم احنا عايزين ايه لانه اما يروحوا البيت هناك قد تكون مقابلة الام ام الزوجة او ام العروسة لامك المقابلة نفسها طريقة السلام تخلي امك تقول لا لا لا مش هنتجوزها ليه وحشة وهي مش وحشة بس المقابلة ما كانتش المقابلة كانت فترة ما كانتش مقابلة فيها آه، حماسة وفيها آه، ترحيب بالغ قد يكون الاب آه، برضو يرفض لاسباب اخرى موقع البيت طريقة الشقة قد ترفض الاخت عشان لون الستاير عشان لبس الام عشان لبس العروسة كل الحاجات دي قد تفسد الزواج وتعمل لك مشاكل وانت راضي ومبسوط لكن هم رافضين رافضين ليه لاسباب اخر لكن يقولوا وحشة يقولوا لا العيلة مش كويسة يقولوا حاجات كتير لكن مش دي الحقيقة الحقيقة نفسيات فلذلك لابد انك انت تتواءم انت واهلك الاول لان مسألة دي انك تدخل البيت وتخرج تشوفها وبعد كده تبعت انك مش موافق او مستريحتش بتكسر قلوب الاخوات وانت ما تحبش كده ما تحبش انك تكسر قلب حد وانما دايما انت حريص على انك انت ما تعاقبش بعد كده بانك احزنت اسره واسات الى عائله اذا قلنا للزوج للاخ بلاش تدخل البيوت وتخرج لاسباب واهيه وترفض وتكسر قلوب الناس فنفس الشيء برضه بنقول للاخوات في مناطات الاختيار نفسه برضه وما زلنا في هذه النقطة في مناطات الاختيار عايزين نقول للأخت بلاش أحلام اليقظة أما أنت أيتها الأخت فأحذرك أحلام اليقظة وهم الحب الأخت اللي بتحلم إن هيجي لها فارس أحلامها راكب فرس أبيض وهيخطفها الأخت اللي بتحلم إن هيتجوزها شيخ كبير او الاخت اللي بتحلم هيجوزها غني مليونير او الاخت اللي بتحلم ان الاحلام دي بلاش منها خلينا واقعيين يعجبني تعبير بيقولوه في العربيات ان هذه السيارة اقوى سيارة او اوسع سيارة او اكبر سيارة في فئتها لازم تعرفي فئتك اللي بتتحركي فيها من ناحية جمالك من ناحية مؤهلاتك من ناحية عيلتك حسبك يعني ونسبك من ناحية مكانتك الاجتماعية او موقعك الاجتماعي ونبقى ما نحلمش وانما نركز في حدودنا وما نحلمش ننتظر ان يأتي فقط من نرضى خلقه ودينه وبعدين كنت قرأت في جريدة قريبا ان واحدة بتقول انا اتزوجت شاب كنت معاه في الجامعة وحبينا بعض ثلاث سنين وبعدين كللنا هذا الحب بالزواج لمدة ثلاث سنين كلهم نكد كان بيبص في وشي كأنه شاف عفريت قلت اه فين زمان اللي كانت اللي كانوا بيقولوا الحب قبل الخبز احيانا الوقت بقى الخبز ومش مهم الحب الشاهد هذا الفشل الذريع لزواج لزيجات الحب دليل على انه حب شكلي زي ما قلت كده مش حب عميق مش حب حقيقي فبنقول خلينا واقعيين بقول للاخت خليكي واقعيه واذا جاءك من ترضين خلقه ودينه فتزوجيه ايا كان بقى هذا الانسان المهم الخلق والدين زوج ابنتك لرجل على دين إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها وإن كرهها لم يظلمها نعم إخوتي وأنا أحبكم في الله ينبغي أن نقول للأخت انتبهي وأنت تحلمين بالزوج المناسب الخلق والدين وانتبهي حين يأتيك صاحب الخلق والدين لا ترديه وإن كان فقيرا سبق معنا أن قلنا قال, ابن قال الإمام البخاري في صحيحه باب تزويج المعسر لقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله آه بلاش الأخت تفرط في المثالية سواء كانت ملتزمة عايزة طالب علم عايزة داعية مجتهد عايزة كذا كذا خلينا واقعيين وكل إنسان يبحث عن الزوج أو الزوجة من فئته بعد أن انتهينا من قضية العقد العقد والزوج والزواج بقي علينا مسألة البناء والزواج فرحة وسعادة بيسموه الفرح يوم الفرح وليلة الفرح والفرح امتى ولكن ينبغي ان نفرح حين نفرح في حدود الشرع اسمع قول ربك جل جلاله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين شوف لما قومه قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين سبحان الله العظيم وربنا ما بيحبش الفرحين صحيح لا لا قالوا إيه المقصود هنا فرح الباطل فرح البغي مش الفرح بالحق لأن الفرحين في فرحين فرح بالحق وفرح بالباطل الفرح بالحق ربنا يقول ايه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرح بالحق ان يبقى في فرح بس بحق مش بباطل الفرح بالباطل اسمع ربك بيقول ايه سبحانه وتعالى عن قوم اخرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فرح بالباطل او بغير الحق فرح المتكبرين فرح المتكبرين هي دي القضية هو ده الخطر ان يبقى فرحنا كبر واشر وبطر وفخر منظرة وغلو احنا عايزين الفرح يبقى في حدود ما يرضي الله في حدود ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى فلذلك الفرح بغير الحق يضر ويجلب النكد ونرجع نقول اتحسدوا لا مش اتحسدوا ده احنا اللي استغلينا نعمة ربنا في معصية الله فعاقبنا الله بسلب النعمة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني لم تشكروا إن عذابي لشديد العذاب يبقى شديد جدا إذا نزل على الناس إذا أنكروا نعم الله وتنكروا لنعم الله وبدلوا نعمة, نعمة الله سبحانه وتعالى فالشاهد إيه كيف نفرح بقى كيف نفرح بالحق هناك ضوابط في مخالفات شرعية بتحصل في الأفراح منها مثلا ان العروسة لما تتزوق الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة وزي ما هنتكلم برضو عن زينة النساء هنتكلم عن زينة الرجال ايوه فالمرأة حدود ضوابط النهاردة الامر بقى اكبر من نامصة ومتنمصة عمليات التجميل بقى في تكبير الأنف وتصغيره وتكبير الفم وتصغيره وتكبير الأذن وتصغيرها وتكبير الخدود وتكبير الحو... إلى آخره هذا كله تغيير لخلق الله العمليات دي كلها لا تجوز إلا في الحالات المرضية يبقى علاج لكن إذا كان للتجميل الكلام ده لا يجوز قال سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا هي دي قضية إيه إن الشيطان قال لربنا سبحانه وتعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله هأمرهم يغيروا خلق ربنا هو ده التغيير بقى ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه على ما هو عليه زي ما قلت قبل كده الكلام ده رزق والرضا به من الرضا بالله ربا لأن معنى رضيت بالله ربا يعني رضيت به مقسما للأرزاق فرزقك شكلك لونك أبيض ولا أسمر ودانك وأنفك وفمك وعينيك وإيديك ورجليك وطولك وعرضك كل دي أرزاق رزق التغيير في الشكل ده حرام لا يجوز لا تغير خلق الله لذلك لعنت اللي ترقق حواجبها يعني حاجبها انها تظبطه او تشيل اللي, اللي في الوسط بين الحاجبين لا يجوز لعن الله النامصة والمتنمصة تقول لي طب انا بعمله لزوجي لا يجوز لا لزوجك ولا لغيره طب هم عراض نقول لك كل خلق الله جميل هو ربنا خلقهم كده يبقوا حلوين كده ستجدين الشخص الذي يحبهم كده هو نفسه في واحدة كده ودي قضية منتهية كثيرات من الأزواج كده وزوجها بيحبها كده أنا بحب كده خليهم كده لا تتلاعب فيهم النامصة والمتنمصة الفالجة أو المتفلجة دلوقتي بقى بيسموه تقويم الأسنان ومش تقويم الأسنان تغيير الأسنان ده الفالجة اللي هي بتفرق بين سنانها عشان يبقى شكل, شكل السنان حلو البحث عن الجمال بقى نوع من أنواع يعني المعاصي الخطيرة في الإسلام لذلك بنقول ينبغي يجب على الرجل وعلى المرأة كليهما عند البحث عن الجمال اولا ان يرضوا ان يرضوا بخلق الله الرضا بما خلق الله سبحانه وتعالى ثم في الزينة للمرأة الزينة للمرأة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب المرأة له لون ولا رائحة له وطيب الرجل له ريح ولا لون له يبقى المكياج اللي احنا بنقول عليه او الميك اب اللي النساء بتضعه مباح للزوج مباح للزوج يجوز انما تحط احمر واخضر وازرق ولبني وكل الوان الطيف اللي هي عايزاها في الدنيا كلها ماشي تصنع بها وجهها وفي نفس الوقت بالالوان دي تصغر الشفايف وتكبرهم توسع العينين وتضيقهم تكبر بالالوان لا باس اللي هو يتغسل يروح هي دي الزينه اما تغيير بقى الحواجب او تغيير اي شيء تغيير عمليه بحيث يبقى ويدوم هذا هو ما لا يجوز فلذلك نقول في ضوابط العرس الشرعي ضوابط الجمال ان المراه لا تتعدى على خلق الله وانما تظل حريصه على ان يبقى خلق الله كما هو وتتزين بالالوان كما شاءت في موضوع الشعر ينهى تغيير الشيب ينهى عن تغيير الشيب بالسواد يغير الشيب اذا كان هي شابه صغيره وعندها شعر يط- طالع شعر احيانا يطلع شعر ابيض كده في الوسطين او الى اخره لا يجوز تغييره بالاسود خليه احمر خليه لبني خليه بامبا خليه آه بني آه كما شئت الا السواد الا السواد ينهى عن وصل الشعر انها توصل شعرها بشعر غيرها لعن الله الواصله والمستوصله انها تجيب شعر وتوصله سواء كان هذا الشعر بقى شعر او او اي حاجه صناعيه بس توصل شعرها تطوله تعمله ضفاير إيه، ده ملعون اللي يعمل كده ملعون كذلك بنقول ان اذا كان الفرح فرح شرعي يبقى النساء لا يطلع عليهن الرجال ابدا يبقى هنأجر قاعتين في اي مكان في الدنيا قاعة للنساء وقاعة للرجال بعيد عن بعض تماما قول لي يا عم الشيخ احنا ناس غلابه لا بنأجر قاعات ولا غيره خلاص يبقى سهله ان الرجال في المسجد والنساء في البيت مفيش رجال في البيت نساء براحتهم في البيت تماما والمرأة والرجالة كلهم في المسجد وإذا أتينا على زينة النساء فتعالوا لزينة الرجال وقبل أن آ- أتكلم عن زينة الرجال لازم أقول إن الرجل وأنا شايف في مبالغة اليومين دول برضو في وغلو في مسألة جمال الرجال الرجل لا ي- يعني يتميز بجماله ولا يفتخر بجماله انما الفخر في الرجال ب- برجوله الرجل مش بحلاوته ولما نبص للرجال اللي اصابوا آه، يعني اعجاب آه، الناس تلاقي عنترة ببطولته مثلا ببطولته كان اسود اسود اسود يعني وغيره يعني سيبونا من من ال- من الكلام ده لكن اقصد ايه حتى بعيدا عن الدين الر- الرجل مش مش بتاع الجمال ولذلك الرجل اللي بيتزين يقعد بيعمل في شعره ومش عارف ايه ويعمل في آه، الكلام ده مش للرجاله ربنا قال عن النساء او من ينشأ في الحليه يبقى المرأة هي اللي بتنشأ في الحلية المرأة هي اللي بتحب الجمال تحط حلق هنا وتحط عقد هنا وتحط آه، توكة هنا وتحط آه، ت- تنشأ في الحلية مليانة حلية المرأة لكن مش الراجل موضوع الانبهار او الاعجاب بالكريمات والشامبوهات والبلسمات والجل والماسكات والكلام ده كله مش للرجالة مش رجالة رجالة الرجل رجل بخلقه ودينه بعمله بمواقفه بقوته وبطولته برجولته مش بالجمال ومش بالمناظر فالشاهد ان زينة الرجل رجولته لكن الطيب الريحة بقى الطيبة مش اللي فيها كحول وإنما ريح طيبة ريحة طيبة ريحة أصلية هذه الزيوت ال- الطيبة هي آه، زينة الرجل التي ينبغي أن يتزوج آه، أن يتزين بها الرجل آه، وأيضا الحنة جائزة للرجال وجائزة للنساء تعالوا نشوف آه، إظهار زينة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارس ابن خزرج فوعكت ف أتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة بتلعب في المرجيحة ومعي صواحب لي فنادتني فأتيتها فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار فلما سكن بعض نفسي أخذت شيئا من ماء مسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأصلحن من شأني فأتيتني أدخلتني على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مفيش مانع إن مجموعة من النساء في البيت يزوقوا المرأة آه يزوقوا ي- يعملوا لها شعرها مفيش مانع يكوب ال بالسشوار وغيره مفيش مانع يضعوا عليه من الحنة أو الألوان مفيش مانع خالص ووجهها كذلك بالأصباغ وال... لا بأس في ذلك لا بأس في ذلك كل هذا من المباحات تتزين لكن للنساء ما تتزينش وتقعد في كوشه جنب الراجل والرجال والنساء يتفرجوا عليهم كده هذا مما لا يجوز مطلقا ايضا من ما يحترز منه ان المراه مهما يكن لا يجوز ان تظهر عورتها للنساء المباح ان يظهر الراس مع النحر واعلى الصدر مواطن الزينه منها يعني آه، موضع القلاده الذراع مع شيء من العضد آه، موضع الخلخال في الرجل وما سوى ذلك فهو عوره لا يجوز للمراه آه، ان تظهره ولا ان تبديه بقول ان في زينه لا تصلح الا للزوج ما ينفعش حتى ابوها ولا اخوها يشوفوها بهذه الزينه وهي لابسه ملابس النوم مثلا ما ينفعش ما ينفعش وان كان ابوها وان كان اخوها هناك زينه لا تصلح الا للزوج ف الشاهد ان المراه تزين وتجمل وتزوق وتسلم الى زوجها والزوج نفس الشيء يزين نفسه يلبس فاخر الثياب وطبعا زي ما بقول كده دايما خلينا نحتفظ بديننا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الثياب البياض فالبسوه فالشاهد انه يبقى الانسان بقت دلوقتي صيغه انه يلبس البدله سوداء والقميص اسود والجرافته سوداء سبحان الله فين البياض يا ابني فين الابيض اللون الابيض زينه الرجل وتبدل بقى البس للنساء يجوز للمرأة أنها تلبس فستان فرح أبيض آه يجوز يجوز للمرأة أن فستان الفرح يبقى فيه عريان يعني بحمالة على الكتاف وشوية نازل لحد فتحة الصدر آه يجوز بشرط ألا يراه الرجال هو ده الشرط انها تبقى لابساه لزوجها وللنساء ماشي يغنوا لها ويقعدوا معاها ويضربوا عليه بالدف ويفرحوها مفيش مانع خالص لكن المشكلة الكبيرة ان تري هذا للنساء للرجال انه هي خارجة مع الزوج عشان تروح بيته الرجالة يشوفوا الوضع ده طب تعمل ايه ما هي لبست والزوات مش معقول تهد ده عشان تروح مع الزوج يبقى نحضر لها عباية كبيرة بيضة سودة اي لون تاني بقى وتتحط فوقيها من الرأس للرجلين بحيث لا يظهر منها شيء وهي خارجة فترة الخروج آه، ب- لحد العربية ومن العربية لحد البيت لحد ما تطلع في زوجها وتشيل ده يبان له برضه زينتها كما كانت في البداية المخالفات الشرعية في الفرح وهي من أسباب النكد الاختلاط آه، ان تجد ان الرجال يختلطوا مع النساء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال اياكم الدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله ارأيت الحموى الحمو اخو الزوج قال الحمو الموت ده ابن عمها زي اخوها عايز يبارك لها ما ينفعش ابن عمتها ابن خالتها ابن خالها ما ينفعش جوز اختها ده هو اللي مربيها ما ينفعش يمنع الاختلاط ايضا الموسيقى وطلع الدي جي دلوقتي مصيبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على امتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريره والخمر والمعازف الحرى والحريرة والخمرة والمعازف فالحرى الزنا والحرير معروف والخمر والمعازف المعازف اللي هي الموسيقى فلا يجوز آه، ابدا ايضا اظهار زينه النساء النساء اللي رايحين الفرح اللي متزوقه واللي لابسه عريان وكذا طب انت متزوقه لمين هذه هذه الزينه للزوج في البيت مش للشارع ومش للنساء التانيين وانما تجد ان المراه لمت ذهبها وذهب العيله ولبسته ولبست لبس مبرج وعشان راح الفرح لا يجوز ايضا آه، تزاحم الرجال والنساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له آه، هذه بعض المخالفات التي تقع في الافراح وهي مما لا يجوز طب صورة الفرح الشرعي العرس الشرعي صورته ايه زي ما قلت كده ان يبقى في صلتين صلاة للرجال وصلاة للنساء طب بيعملوا ايه الرجال في شيخ بيوعظهم ويذكرهم وياكلوا ويفرحوا وي... ويضحكوا ويهزروا و... وي... ويتكلموا مع الزوج ويفرفشوا مفيش مانع عند النساء على الدف يضربوا يضربوا على الدف ويتكلموا والدف للنساء ما ينفعش ان الراجل يضرب دف ما ينفعش راجل يغني ينشد شعر ما فيش مانع لكن عشان راجل يضرب دف لا يجوز الضرب للدف للنساء يضربوا بالدف ويغنوا ويلعبوا ويفرحوا العروسه ما فيش مانع يبقى دول في مكان ودول في مكان يا اما زي ما قلت كده الرجال في المسجد والنساء في البيت ثم وليمة العرس الوليمة بعد البناء كثير من الناس يعمل الوليمة قبل البناء ما ينفعش ما يبقاش وليمة العرس دي وليمة العرس بعد البناء أولم ولو بشاه يذبح خروف وده مش شرط يشتري لحمة ي... يعمل أي حاجة يجيب ويعمل أكل ويوكل ناس بس بعد البناء بعد الدخول يعني آه الشرع وصفات ليلة الدخلة كيف يبني الرجل بالمرأة من ناحية الصلاة والدعاء وهكذا يأتينا بإذن الله في اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام